مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو لقاؤنا الخامس بعد الثلاثين في شرح الباب الأول من كتاب رياض الصالحين وما زلنا نتكلم عن الإخلاص وعن النية من خلال بعض أحاديث النبي محمد التي ذكرها الإمام النووي في كتابه القيم رياض الصالحين نلتقي في ليلتنا تلك مع حديث جديد ولم يبقى أمامنا في الباب الأول إلا ثلاثة أحاديث هذا الحديث رواه لنا واحد من أكابر الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة الحديث كما تعودنا ان احنا ان لم نكن قد تكلمنا عن راوي الحديث من الصحابة من قبل فاننا نترجم له في ترجمة إذا نحن على موعد في هذه الليلة المباركة مع راوي هذا الحديث من الصحابة فمن هو يا ترى إنه بحر العلم وحبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هو يا ترى تربطه بالنبي أكثر من رابطة أعلاها أخوة الإيمان ثم صلة الرحم فهو ابن عم نبينا ثم النسب فالنبي تزوج من خالته ميمونة بنت الحارث يبقى النبي ابن عمه أخوه في الله زوج خالته فمن هو يا ترى إنه فتى كان عمر على جلالته وعلمه يستشيره ويقدم رأيه أحيانا على رأي أكابر الصحابة من الشيوخ البدريين المهاجرين والأنصار وكان عمر إذا رآه يقول ذاك فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول عرفتوا فمن هو يا ترى ان الذي سماه باسمه هو رسولنا محمد ولد قبل الهجرة بثلاث, بثلاث سنين والمسلمون في كرب وفي غم وهم محصورون في شعب بني طالب فلما ولد أخذه النبي ليحنكه فلم يجد تمرا ولا عجوة فحنكه بريقه صلى الله عليه وسلم إنه المحنك بريق النبي محمد الذي سماه هو النبي محمد بل إن النبي بشر به أمه قبل أن تلده ثم هو الفائز بدعوة النبي بأن يفقهه ربنا في الدين ويعلمه التأويل فص- فصار ترجمان القرآن مين بقى لا بقى ده واضحة قوي مين تقول لي علي بن أبي طالب مين يا جدع عبد الله بن عباس صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عبد الله بن عباس للعباس ابن عبد المطلب عم النبي ولأم الفضل أخت ميمونة بنت الحارث زوجة النبي العباس رزق من الأولاد الذكور بحداشر ذكر ما شاء الله ولا قوة إلا بالله سيدك ابن عباس كان ليه كم أخ ذكور عشرة ما شاء الله ما أنا قلت لك ما كانوش بينظروا حولهم ما كانوش يعرفوا انظر حولك ولا أسرة صغيرة حياة أفضل 11 أخ وأي إخوة هو العدد في الليمون كلهم علماء كلهم مجاهدين كلهم أفاضل ولد عبد الله بن عباس لأبوين مؤمنين للعباس ولأم الفضل قبل أن يولد ابن عباس بشر النبي أمه بأنها سترزق غلام والحديث رواه الطبراني بإسناد حسن ابن عباس يقول حدثتني أمي أم الفضل اسمها حلو والله أم الفضل حدثتني أمي أم الفضل بنت الحارث فقالت بين أنا مارة والنبي صلى الله عليه وسلم في الحجر الحجر اللي هو ايه حجر اسماعيل وهو جزء من الكعبة كما اتفقنا من قبل قالت فقال لي رسول الله يا أم الفضل قلت لبيك يا رسول الله قال إنك حامل بغلام هي حامل مخايل الحمل وعلامات الحمل واضحة عليه مرأة عندما تحمل لا سيما في الشهور الأخيرة واضحة قال إنك حامل بغلام ربنا هيرزقك بإيه قال لها طفل قال لها ولد قال لها إيه غلام غلام مش الطفل اللي في المهد غلام يعني إيه كبير شوية يعني هيعيش ما شاء الله صلوا على رسول الله إنك حامل بغلام قلت وكيف وقد تحالفت قريش لا يولدون النساء وكانت مقاطعة عامة قال هو ما أقول لك فإذا وضعتيه فأتني به فلما وضعت أتت به النبي صلى الله عليه وسلم قال هل سميتموه قالت لا قال هو عبد الله ثم بحث عن تمرة أو عجوة يحنكه تعرف احنا لنا النبي علمنا سنن عند الميلاد سنن كثيرة ابن القيم له كتاب مجلد في أحكام المولود هذه وإحنا كنا قلنا هذا في درس مسجل موجود تحفة المولود فبنسمي الولد وأول ما يتولد نحنكه بالتمر عجواية اه تلحسه كده حلاوتها لأن الحلوى ده سكر جلوكوز وبعدين حديد وبعدين طعام فيه بركة يطلع الولد قانع يأكل رغيف يشبع ما تعملش كده يأكل ست رغفة يقول لك هل من مزيد شعاره شعار النار هل من مزيد هل من مزيد وبعدين نؤذن في أذنه اليمنى ونقيم الصلاة في أذنه اليسرى ونسميه وأفضل الأسماء عبد الرحمن وعبد الله ثم بقى ما عبد ما حمد أسماء الأنبياء أسماء الصحابة الأسماء اللي فيها فأل نسميه بهذه الأسماء فالنبي قال هو اسمه إيه عبد الله وحنكه بريقه طبعا دي خاصة بالنبي محمد لان انت ريقك هيروح فين ده انت الواد لو حنكته بريقك هيجيله بلهارسيا ده النبي فما حدش يعمل لي يقول لك ما هو دي سنه لا يا حبيبي ماشي ده النبي الطيب الطيب فحنكه بريقه صلى الله عليه وسلم ثم قال اذهبي به فسوف تجدينه كيسا الولد ده هيبقى ولد كيس ذكي عبقري نير العقل يتوقد ذكاء ونباها قالت فأتيت العباس فأخبرته بتبشر زوجها فتبسم ثم أتى النبي فلما رآه النبي قام إليه مين اللي جه للنبي العباس النبي قاعد راح للنبي النبي شافه جاي راح قايم له قام له طيب ما هو النبي قال من سره ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من ايه؟ من النار. كيف توفق بين هذا النص وغيره؟ النبي لما شاف سيدنا جعفر بن ابي طالب عائد من الحبشه قام له. ولما شاف عمه الح- العباس قام له. ولما جه سعد بن معاذ جريح يحكم بين المسلمين وبين يهود قريظة قال النبي للأنصار قوموا ها لسيدكم يبقى من الخطأ انك تفهم قضية من نص واحد انت مش فاهم حاجة لازم تجمع كل الآيات اللي اتكلمت في الموضوع وكل الأحاديث وأقوال الصحابة والأئمة إن وجدت وتخرج بالحكم يا ما إخوة خربوا الدنيا عشان أقاموا أحكام في قضايا من خلال آية وغفلوا عشرات الآيات من خلال حديث وناموا عن مئات الأحاديث النبي نهى مرة عن القيام وقام ثلاث مرات صلوا على رسول الله كيف نوفق بين النصوص الأمر هين وسهل يجوز لك أن تقوم للعائد من السفر أخويا السعودية بقاله خمس سنين ودخل علي البيت أخويا خمس سنين ما شفتوش أفضل قاعد كده بارد مكاني على الكرسي يقول لك أنا جيت تقول له أهلا إيه يا أخو في ناس باردة يا ابني إيه السلامة دي قوم اتنفض خده في حضنك أه، بوسه قبله في جبينه فتقوم للي جاي من السفر مفيش كلام في دي اتنين تقوم لصاحب الفضل والعلم او الامير ايوه ثلاثة تقوم لكبير السن لتوقره بشرط ان تعرف ان هؤلاء لا يسرهم قيامك ولا يحزنهم جلوسك انما واحد متعجرف مناخيره فوق آه، ربنا اداله قرشين فاكر نفسه ابن اغله لا زغله يعدي لو ما قمتلوش ما يسلمش عليك ما يعبركش ولا تعبره لان انت كده بتنصره على نفسه وعلى شيطانه لانه بيسره ان تقوم له طيب النبي قال من سره ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من ايه من النار هذا هو التوفيق بين هذه النصوص صلوا على رسول الله النبي شاف العباس أمله فقام لعمه العباس عمه يا أخي عمه والنبي قال الأخ صنو أخيه يعني العم والد يقول لك لا الخال والد لا يا سيدي العم والد الصحيح ان العم هو اللي والد مش الخال والعمة ام ولا الخالة لا الخالة ده كلام النبي النبي قال ان الخالة بمنزلة الام خالتي امي خالتي اقرب الي من عمتي مفيش كلام في ده وعمي المفروض يكون اقرب الي من خالي سيبك من ايه الظروف وخالك حنين عن عم دي قضيه تانية احنا بنتكلم في شرع فقام النبي لعمه العباس فقبله بين عينيه شوف الادب عمر واحد منكم ابن اخوه قام له وراح بيسه في دماغه كده اما بيشوفه يقول له اهلا عمي وراح بيسه في دماغه قبله بين عينيه واقعده عن يمينه ادب النبي محمد مع عمه ثم قال للجلوس هذا عمي فمن ساء فليباهي بعمه حد عنده عم زي عمي بيفتخر برضه كان بيباهي بخاله خاله مجازا اللي هو سيدنا سعد ابن ابي وقاص يقول سعد خالي فليرني امرؤ خاله شوف النبي ادبه مع اخوه مع ان سعد اصغر منه في السن ومش خال لزم والعباس بينه وبين النبي سنتين ثلاثة مش كبير ولا حاجة ولذلك مرة قالوا للعباس أأنت أكبر أم النبي شوف أدب العباس قال النبي أكبر مني ولكني ولدت قبله الله عيلة كلها مؤدبة صلوا على رسول الله النبي أكبر مني أنا أكبر من النبي النبي اكبر مني مقاما يعني ولكني ولدت قبله فالنهارده تلاقي الواد يبوق في خاله ويبوق في عمه ويبوق في ابوه احنا في زمان التبويق في عصر التبويق صلوا على رسول الله واكيد التبويق دي من البوق لان البوق صوته عالي المهم قال هذا عمي فمن شاء فليباهي بعمه فقال العباس او بعض القول يا رسول الله يعني مش قوي كده بقى بقى انا عمك وما وحد يوريني بقى عمه يعني انت كده كتير عليا او بعض القول وده يدل على تواضع العباس بن عبد المطلب قال ولم لا اقول وانت عمي وبقيه ابائي والعم والد عرفت العم والد ليه بقى عشان النبي محمد قال كده ولم لا اقول وانت عمي وبقية ابائي اللي فضلي من اصولي وجذوري وبقية ابائي والعم والد يبقى اللي سمى عبد الله بن عباس مين النبي محمد صلى الله عليه وسلم نشأ عبد الله بن عباس في بيت من بيوت المؤمنين كان من المستضعفين ما هاجرش ابن عباس والعباس لم يهاجر وأم الفضل لم تهاجر شرع في الهجرة هناك تقريبا سنة 8 من الهجرة لقوا النبي جاي بجيشه فرجعوا على أي حال نرجو أن يكون قد كتب لهم الأجر فإن النبي قال إنما الأعمال بإيه؟ بالنيات كان من المستضعفين اللي ربنا تجاوز عنهم صغير طفل كيف يهاجر لكن لما عاش في المدينة مع النبي فاز بجملة نياشين أعظمها دعاء النبي محمد ابن عباس كان علامة أنا أقول السبب الأول في نبوغه دعوة النبي ثم اجتهاده لا نغفله لكن دعوة النبي روى أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذهبت إلى النبي فضمني إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة حديث آخر أخرجه البخاري قال ابن عباس فمسح النبي رأسي ودعا لي بالحكمة شوف النبي كيف يتودد إلى الأطفال النبي فاحنا نرجو احنا كإخوة نبقى كده نرجوهن كأخوات يكن كذلك فطفل قدامك تطلع عليه بدل ما تزغديه ادعي له بدل ما تدعي عليه طفل قدامك مهيص ما تعلمش ادب المساجد انا معاك قول له تعالى طلعوا ملبساه من جيبك اقعد يا ابني ربنا يبارك لك اسمك ايه اسمي عبد الله الله جميل جدا انت حافظ بقى الفاتحة ايوه وسورة الاخلاص ما ده انت هتبقى شيخ كبير وطبطب عليه انما احنا فينا غلظة العيل ياخد له زغد يكره الجوامع الى ان يموت عايزين نبقى مؤدبين زي النبي محمد وعايزين نبقى كآباء وأمهات نعلم عيالنا أدب المساجد عشان نعرف نربيهم في المساجد على أي حال ابن عباس فاز بدعاء النبي محمد فوزوا بدعاء النبي كان له قصة القصة ان النبي كان متزوج من ميمونة بنت الحارث بتقرب لابن عباس ايه خلفه طفل صغير عايز يتعلم النبي بيصلي ازاي في بيته بيقضي ليله ازاي فذهب الى بيت الخالة ميمونة وعندما دخل الليل وقام النبي لقيام الليل من نومه لقى ابن عباس قدامه ابو ست سنين بيجري قدامه قال له يا رسول الله أعددت لك ماء الوضوء حاجة تفرح ست سنين قايم ايه قيام ليل ومع النبي والنبي لما كان يقيم الليل فطاحل من الصحابة كانوا بيتعبوا روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال دخلت خلف النبي في الصلاة يعني قيام الليل فاستفتح البقرة قلت يركع عند المئة الآية رقم مية في سورة البقرة قال فأتمها سورة البقرة 300 آية إلا اليسير ها إيه ما أنا عارف 300 اللي حد ما أنا قلت ما قلتش 300 قلت إلا اليسير صلوا على رسول الله خلتني في الأضمن فاستفتح البقرة قال ثم استفتح النساء النساء انا عارف بقول ايه قلت يركع عند المئة فقرأها كلها ثم استفتح آل عمران فقرأها كلها كده دخل في كام جزء حوالي سبعة اجزاء او يزيد مش كده ده هو ايه قايم القيام الاول في اول ركعة لسه ثم ركع فكان ركوعه قريب من قيامه ده قيام الليل هو ما مش فرض انك تصلي قيام ليل فمع النبي محمد شوف بقى الصحابة ابن مسعود يقول دخلت خلف النبي في الصلاة يعني في قيام الليل فأطال فهممت بأمر سوء كنت أعمل حاجة وحشة قالوا إيه قال كنت سأسلم وأتركه تعبت كنت أسلم وأمشي هو ابن عباس ابو ست سنين رايح يقيم الليل ورا النبي يبقى ده صبي مش عادي مش كده ولا ايه صلوا على رسول الله قال اعددت لك ماء الوضوء يا رسول الله فتوضا ثم قام النبي يصلي فصلى ابن عباس يقول فصليت خلفه وقفت وراه فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه بحذائه يعني عن يمينه يبقى الدرس الفقهي هنا ايه لما يكونوا اتنين بتصلوا واحد ما يقفش ورا التاني يقف جنبه على يمينه ما بيعملوش كده ولا اقف على يمينه بس ارجع خطوه لورا غلط غلط قف بحذائه على يمينه قال ابن عباس فلما أقبل رسول الله على صلاته خنشت يعني إيه؟ رجعت ورا تاني فصلى فلما انصرف قال ما شأني أجعلك حذائي فتخنش إيه الموضوع أنت كنت ورا شديتك من ودنك وجبتك جنبي رجعت تاني ليه قال قلت يا رسول الله أو ينبغي أن يصلى حذاؤك وأنت رسول الله يعني إيه يعني ما كان لي أن أصلي بحذاء النبي محمد يعني الناس ما أمات أنا أقف جنبك في الصلاة طب أنت النبي لا لا الأدب أن أرجع ورا هو شافها كده فأعجب هذا نبينا فضمه إلى صدره وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل التأويل يعني ايه علم التفسير صليتوا على رسول الله جملة فوائد الفائدة الأولى همة عبد الله بن عباس العالية ده مش طفل عادي ده طفل صاحب همة عالية راح يصلي في بيت النبي ورا النبي عشان يعرف الفائدة الثانية فائدة فقهية إذا صليت مع واحد فقط تقف على شماله ولا وراه ولا على يمينه على يمينه الفائدة الثالثة أدب عبد الله بن عباس مع النبي الفائدة الرابعة إذا أردت أن تستخرج العلم من العالم والدعاء من العالم فالزم معه الادب والا سيخزن عنك علمه خليك كده ذكي حتى وانت بتسال السؤال تكتبه بطريقه مؤدبه او تعرضه بطريقه مؤدبه حتى لو الشيخ اخطا ما تقولوش انت غلطان قل له وما رايك في من يقول من العلماء بخلاف قولك لدليل كذا وكذا وكذا يقبلها لما انت غلطان وانت مش هيقبل مش كده ونحن بشر على اية حال فاذا اسأت الادب مع العالم خزن عنك علمه لانك ما تستحقش والعلماء زمان كانوا بيختاروا طلبة العلم ويغلظوا عليهم احيانا ويشددوا عليهم احيانا عشان يشوفوا هيصبروا عايزين علم فعلا ولا واخدينها نزهة وفسحة ولك دلالة على كلامي في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام بقول أنا جاي لك من سفر وخدامك أتبعك على أن تعلمني قال له إيه إنك لن تستطيع معي إيه قال له ما تنفعش روح شدد وهذا مقصود وأهل العلم قديما كانوا يقولون وبعضهم رفع هذا الكلام للنبي محمد نفسه يقولون واضع العلم عند غير اهله كمقلد الخنزير اللؤلؤ يبقى طالب العلم بنختاره في كلام ينفع نقوله لكل الناس وفي علوم لابد ان ينتقى لها طالب العلم اللهم ادبنا بادب العلم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مياشين ابن عباس انه من الصحابه المعدودين الذين راوا جبريل عليه السلام ما حدش في هذه الامه راى جبريل على صورته الحقيقيه الا مين الا مين النبي محمد بس النبي شاف جبريل على صورته الحقيقية كم مرة ها أه؟ مرتين امس واحدة عند بدء الوحي في الغار يعني والثانية برضو عند بدء الوحي في صدر الدعوة لما رآه أه؟ يسد الأفق في السماء ملك عظيم له ستمائة جناح هذه المرة الأولى دي المرة الأولى في بيت الوحي المرة الثانية هناك في المعراج عند سدرة المنتهى قال الله ولقد رآه نزلة أخرى أخرى يعني إيه تانية عند سدرة المنتهى المرئي هنا مين بقى ربنا ولا جبريل لا جبريل يا حبيبي جبريل يا سيدنا صلوا على رسول الله ابن عباس يقول كنت مع ابي عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان كالمعرض عن ابي عمه العباس يكلمه والنبي كانه مش معبره كالمعرض طب ده هو ده النبي ده كان بيشوف العباس يقوم له ويباهي بيه النهارده ماله قال ابن عباس فقال لي ابي يعني هما ماشيين الم ترى ابن عمك كالمعرض عني يبقى العباس زعلان ولا النهارده مش مش مقابلته دي الم ترى ابن عمك معرض كالمعرض عني فقلت انه كان عنده رجل يناجيه قال او كان عنده احد انا ما رايت احدا بقول له يا والدي معلش النبي كان مشغول مع واحد بيكلمه فرجع فقال العباس يا رسول الله هل كان عندك احد فقال لي وهل رايته يا عبد الله قال عبد الله نعم قال ذاك جبريل وهو الذي شغلني عنك صليتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رواه احمد يبقى ابن عباس هو وابوه عند النبي هو شاف جبريل وابوه ما شافش ايه جبريل وهذه منقبه لعبد الله بن عباس ابن عباس كان ليه مكانه كبيره في قلب النبي ولذلك النبي خصه ببعض الوصايا اشهرها حديث كلنا حافظينه هو ابن عباس صاحب النبي 30 شهر بس النبي مات وابن عباس صغير عنده حوالي 13 سنة فالنبي في مرة ركب ابن عباس وراه أردفه كلكم حافظين هذا الحديث الذي رواه أحمد وغير واحد من أهل السنة قال عبد الله بن عباس كنت رديف النبي وفي رواية كنت خلف رسول الله يوما والفايدة هنا هذا دلالة على تواضع النبي محمد متواضع قائد الأمة حاكم المدينة الجزيرة كلها في إيديه ويركب بغلة ويركب واحد وراه طب ما تجيب لك أسطول بغال اعمل لك موكب خمسين فرس يعني يا ملكة انجلترا ام فرسان دي احسن من النبي اعمل لك موكب تركب واحد وراك متواضع ودود متحبب الى الناس مش خايف من حد صلوا على رسول الله فمركب ابن عباس وراه بيحبه فقال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله الحديث الطويل يبقى النبي لما يوصيه ويخصه لعدة غايات بيحبه اثنين النبي عرف ابن عباس ان ده غلام نير العقل هيبقى خزنة من خزائن العلم فخصه ببعض الوصايا صلى الله عليه وسلم ابن عباس صار ترجمان القرآن وحبر الأمة وبحر العلم بدعوة النبي وباجتهاده كان طالب علم يضرب به المثل اسمع صبر ابن عباس في طلب العلم وحرص ابن عباس على طلب العلم يقول عبد الله بن عباس لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الانصار يا فلان هلم فلنسال اصحاب النبي فانهم اليوم كثير قولوا النبي ما صحيح بس الصحابه بالالوف نلحق نجمع علم النبي اللي عمر حفظه وابو بكر وعثمان وعلي والزبير والمقداد وكعب بن نلحق قال فقال لي صاحبي شوف بقى اهو صاحبه ده همته في طلب العلم صفر قال فقال لي صاحبي وعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس أصحاب النبي تفاكر يعني لو جمعت علم النبي حد هيحتاج لك ما الصحابة هم بالألوف يا أخي قال فتركته وأقبلت على المسألة يعني طلب العلم فإنه كان يبلغني الحديث عن الرجل من أصحاب النبي فآتيه وهو قائل قائل يعني إيه؟ من القيلولة يعني إيه؟ مقيل والقيلولة سنة إنك تنام بعد الظهر ولو ما تنامش تمدد بس كده النبي قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل صلوا على رسول الله طب احنا في عندنا ناس بتقيل في كل وقت بتقيل وبتعصر وبتفجر وبتعاوت كل في كل صلاة ترنيخ صلوا على رسول الله المهم قال فإنه كان يبلغني الحديث عن الرجل من أصحاب النبي فآتيه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجه التراب فيخرج فيراني فيقول من ابن عم رسول الله ما جاء بك اقول لطلب الحديث يقول هلا ارسلت الي فاتيك انا فيقول انا احق ان اتيك فاساله الحديث فبقي الرجل اللي هو الأنصاري الأولاني المخذل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي فقال كان هذا الفتى أعقل مني صليتوا على رسول الله أي نعم صاحبه بعد خمس ستة عشر سنين لقى ابن عباس قاعد مكان النبي والصحابة الكبار والصغار بيتعلموا منه قال لا ده ابن عباس ده كان ذكي وكان أعقل مني في جملة فوائد الفائدة الأولى همة ابن عباس العالية في طلب العلم النهاردة همم الناس في طلب العلم تعبانة أوي أوي والمثال اللي أنا بقوله كثيرا لو قلت لكم بعد الدرس ده هنطلع على عين شمس مثلا وهقول درس تاني مهم جدا مين يجي معايا اهو يعني عشرة عشرين والكلام دلوقتي في الوسع صح يقول لك ما كفايه واخدنا من المغرب لبعد العشاء وهيعمل ده هو فحت وردم ولا ايه هو الراجل ده مقطوع لو قلت في عين شمس الساعة 11 ل 12 مساء واحد هيوزع جزم بالمجان وفراخ ببلاش وبدل ببلاش حد مش هيروح منكم عين شمس ده انتوا هتروحوا ورا الشمس كمان صلوا على رسول الله اي والله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى راجل همته عالية جدا في العلم يروح يسأل الشيخ يقولوا له نايم مش تصحوه تخلي عندك أدب يا أخي رايح للشيخ تسأله سؤال فالابن قال لك نايم لا لا صحيهولي ايه البرود ده لازم يكون في أدب مع علمائنا اتصلت بيه على التليفون ابنه قال لك ده نايم لا صحيح سؤال مهم هو فضيلك ما هو عنده أشغال ما انت بتقابله في المسجد ولذلك كتير من علمائنا كتير من علمائنا بطلوا يردوا على التليفونات زهقوا لا عارف يقعد مع عياله ولا مع زوجته مش مفيش يعني لما الشيخ ابو اسحاق يقول انا بستقبل كل يوم مش اقل من 300 مكالمه يبقى الراجل ده بيقعد امتى 300 مكالمه تليفون يوميا خفوا شويه الرحمة يا ناس صلوا على رسول الله اعرف وقته المناسب امتى وخلص ايه يا شيخ سؤال لو سمحت اصل القصة ومراتي عملت لي ومش عارف ايه و... يقول السؤال آه، اصل انا سلف في يمين طلاق من اسبوعين قلت لها وقالت لي وب- وانا كنت يا عم قول قلت ايه وخلص خير الكلام ما قل وده للناس دي وقتها غالي جدا الوقت هو اغلى ما في الحياه بل هو الحياه احد علماء السلف قال الدرس وخرج من المسجد فاستوقفه طالب علم وقال اني سائلك قال امسك لي الشمس وانا اقف معك يعني ايه وقف لي الزمن اللي عندي انا قلته في المسجد بره المسجد بعد الدرس السلام عليكم وعليكم السلام صلوا على رسول الله ابن عباس كان كده يروح يسأل الصحابي يقولوا له نايم يقولوا له نايم يعمل ايه يفرش عبايته ويقعد قدام البيت فحر الجزيرة العربية المحرق يقول تسفي الريح التراب في وجهي عينيه اتعبت من التراب وقاعد مستني في الشمس والعفرة أيوة ولذلك هو كان بيقول زللت طالبا وعجزت مطلوبا تعبت قوي واتمرمطت في طلب العلم بس بعد كده كانت الناس بتجيلي منين من بقاع الدنيا وصرت عزيزا بالعلم صلوا على رسول الله صحابي يخرج مين ابن عم النبي ايوه جاي ليه اسالك عن حديث كنت ابعث لي وانا اجيلك يقول له لا انت احق ان يؤتى لك ده الادب مع الشيخ انا اذكر احنا عملنا درس كان تحته عنوان الادب مع الشيخ نسال ربنا ان يؤدبنا بادب طلبه العلم اللهم امين ابن عباس كان بيسال في المساله الواحده 30 صحابي يسال في الحديث الواحد 30 صحابي علشان يدقق وينقح ولذلك علمه كان راسخ كالجبال السوام الثابتة وبلغ من العلم مبلغا عظيما سئل ابن عباس مرة كيف أصبت هذا العلم قال بلسان سؤول وبقلب عقول العلم ده حصلته ازاي بالسؤال السؤال مفتاح العلم طول ما انت بتقرا من الكتب بس وما بتراجعش مع شيخ ما بتسالش هتقع في كوارث من كان علمه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه تعلم من الكتب ومن العلماء راجع واسأل في المسألة مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة السؤال مفتاح العلم بلغ من العلم مبلغ عظيم ومما يدلل على هذا ان سيدنا عمر بن الخطاب كان يجلسه مع الشيوخ اهل المشورة من شيوخ بدر من شيوخ المهاجرين والانصار فقيل له في هذا عتب عمر مرة صلوا على رسول الله والحديث أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله مسألة عيلت ولا ايه دخل العيال نجيب عيالنا بقى فقال عمر أجيبوني عن سورة النصر سبب النزول ايه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب قال له يا سلام سهلة سهلة ربنا بيقول للنبي لما أكرمك وأفتح عليك مكة والناس تدخل في هذا الدين جماعات بالمئات والألوف أكثر من التسبيح والتحميد والاستغفار عندكم حاجة تانية غير كده قالوا لا قال له انت يا ابن عباس تقول ايه بقى قال اقول هو اجل رسول الله اعلمه له الله يعني سورة النصر نعي بها نفس النبي محمد ربنا بيقول له اجلك اقترب جدا من النهاية قال عمر والله ما اعلم فيها الا ما يقوله ابن عباس فعرف الصحابة الكبار لابن عباس الغلام قدره وهذا العلم يرفع ربنا به اقوام مش كده ولا ايه العلم يكبر الصغير العلم يشرف به الوضيع يعني الاعمش محمد الاعمش رجل اعمش وكانت الناس بتقبل ايديه يقول لو كنت بقال لاستقدرتموني تحترموني يا اولاد الذين عشان العلم اللي عندي غيره اسمه آه بحاول اذكره مش مش مهم. غيره من علماء السلف كان مفلفل الشعر اسقط الانف اعور وبعدين اتعمى واعرج كمان وكان امير المؤمنين يقابله يقوم له ويساله الدعاء ويقبل ايديه بلاش ده وده ابن دقيق العيد كان في مصر عندنا اما كان ملك مصر يشوفه كان يجري ويبوس ايديه فيقول ابن دقيق لعل هذا ينفعك يا ولد ده انت الله يرحم ابن دقيق العيد صلوا على رسول الله العلم يسلف به الوضيع ويكبر به الصغير ألم تقرأ سورة النمل من قبل شوف الهدهد وبيكلم مين ملك الدنيا سليمان شوف شوف العنطزة أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين مع ان سيدنا سليمان كان ايه بيغلي وتوعد مالي لا ارى الهدهد ها راح فين ده طيب ما جاش مش عارف ان في عرض للطيور واني اتفقد الطير طيب لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ايه لأتيني بايه بسلطان مبين جاب له السلطان قال له لا انا كنت فين قال له انا عندي علم مش عندك احط بما لم تحط به يبقى العلم يكبر به الصغير ويشرف به الوضيع وها هو عمر يقدم ابن عباس على حداثة سنه على شيوخ الصحابة ويأخذ برأيه صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بالعلم لابن عباس كل الصحابة ابن مسعود لما مات ابن عباس قال نعم ترجمان القرآن ابن عباس بل قبل أن يمت جابر بن عبد الله لما مات ابن عباس صفق بيديه ضرب ايد في الثانية زعلان يعني إن لله وإنا إليه راجعون ثم قال مات أعلم الناس وأحلم الناس ولقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا ترتق يعني ابن عباس ما يتعوضش خلاص عمر يشهد له بالعلم سيدنا علي بن ابي طالب لما حرق بعض الروافض الشيعه اللي ارادوا ان يؤلهوه ما هو قالوا ان علي هو ربنا الشيعه المجرمين بعضهم شق لهم اخدود ولا نار واستتابهم فابوا فاحرقهم بالنار وقال وهو يحرقهم لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت لهم ناري ودعوت قنبرا فبلغ ابن عباس أن علي حرقهم قال إيه؟ صلوا على رسول الله فقال أما لو كنت في مكانه لم أحرقهم بالنار أبدا إن النبي محمد قال لا تعذبوا بعذاب الله وكنت قاتلهم لقول النبي من بدل دينه فاقتلوه فبلغت كلمة ابن عباس لمين بقى لعلي بن أبي طالب العلامة فقال ويح ابن أم الفضل إنه لغواص على الهنات وده أخرجه البخاري صلته على رسول الله يعني ويح ابن أم الفضل ده مش دعاء عليه ده مدح ده مدح صلوا على رسول الله بدليل قوله انه لغواص علامة على الهنات عالم كبير جدا شهد له الاكابر بالعلم وسموه ترجمان القرآن خرج في موسم الحج يحج بالناس فاستفتح سورة البقرة واخذ يقرأ ويفسر قال الاعمش خطبنا ابن عباس وهو امير على الموسم فاستفتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر فجعلت اقول ما رأيت ولا سمعت كلاما من رجل مثل هذا لو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت في رواية تانية ان هو بيخطب ارى سورة البقرة كلها كلها بتفسيرها يقرأ الآية ويفسرها ويقول ودي نزلت يوم كذا والنبي كان في مكان كذا وسبب النزول كذا ومن الفوائد كذا وكذا وكذا في جلسة واحدة يقول محمد الأعمش لو الترك والفرس والروم سمعوا تفسيره لأسلموا علامة شهد له القدامى وشهد له من جاء من بعده بالعلم الواسع رضي الله عنه وارضاه اسمع الموقف ده صلوا على رسول الله ابن عباس العالم الذي يؤدب طلبة العلم كان في المسجد في حلقة العلم بيصلي ركعتين تحية مسجد والتلاميذ بالمئات في مسجد النبي يسمعون منه فأقبل رجل وقال للصحابة من تلاميذ ابن عباس من الصحابة ومن التابعين هل فيكم مفتن قالوا سل ده تلميذ قالوا اسأل قال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق كل ما بول ينزل بعد البول مني قالوا كلما بلت ورأيته اغتسل ده مشكلة بيقول خمس ست مرات في اليوم يبقى المطلوب يستحمى كم مرة في اليوم خمس ست مرات فولى الرجل وهو يسترجع يعني بيقول ايه انا لله وانا اليه راجعون المية بتتباع هناك ده عايز له خزنة ولو في الشتاء يبقى هيموت مش يقول انا لله وانا اليه راجعون ابن عباس سمع الفتوى فتجاوز في صلاته وكان له مع تلاميذه شأن نذكره بعد الأذان الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فرغ ابن عباس من الصلاة ثم قال لتلاميذه ائتني بالرجل فجاءوا بالسائل قال ماذا كنت تقول قال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق قال الذي يكون منه الولد شفت المفتي بيتأكد من المسألة كيف قال هو قال هل يصاحبه لذة قال لا قال هل يتبعه خضر في الجسم يعني قال لا قال كلما وجدته فتوضا فانما هي ابرده من برد الشتاء صليتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت لمن افتاه قال هذا الذي افتيت به أفي كتاب الله قال لا قال أمن سنة رسول الله قال لا قال أعن واحد من أصحاب رسول الله قال لا قال فعمه جايبه منين قال اجتهدت رأيي قال من أجل ذلك قالوا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد يعلمهم محدش يفتي ويخبط إلا لما يكون معاه دليل من قرآن أو من سنة أو على الأقل قول إيه صحابي صلوا على رسول الله لما يدلل على علمه هذا الذي ذكره أبو صالح قال لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش فخرت به لكان فخرا لها إيه اللي شفته قال أقبل الناس إلى بيت ابن عباس فضاق بهم الطريق ولا يقدر أحد على أن يجيء أو يذهب سدوا الشوارع كلها قال فدخلت عليه فأخبرته فتوضأ وجلس وقال اخرج لهم وقل ماذا تريدون قالوا السؤال العلم قال من أراد أن يسأل عن القرآن وحروفه فأدخله قال فدخلوا فملأوا البيت والحجرة البيت اتملأ يجي 200 300 واحد اسأل يا ابني ده الآية دي نزلت في مين والسبب دي ايه والفايدة دي ايه وان دي نسخة ولا منسوخة ودي مطلقة ويجاوب يجاوب خلاص مع السلام اخرج وكل للي فاضلين من جاء يسأل عن سنة النبي فليدخل البيت اتملى بعد ساعة من جاء يسأل عن الفقه والحرام والحلال فليدخل حتى فرغ منهم جميعا ده ايه ده ده جامعة جامعة اللهم ارضى عن عبد الله بن عباس من اعظم المواقف لابن عباس الموقف ده باعتقادي لو ابن عباس لم يلقى الله إلا بإسلامه وبهذا الموقف لكفاه اسمع تعرف سيدنا علي لما دبت الفتنة بينه وبين سيدنا معاوية وكلهم سادة وكلهم أرادوا الآخرة وواحد منهم أصاب فله أجران وآخر أخطأ باجتهاد منه فله أجر وهي دماء لم تخوض فيها أيدينا فلن نخوض فيها بألسنتنا عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما دب بين الصحابة من فتنة الكلام ده ما يتقالش على الملأ ما يتقالش صلوا على رسول الله فحدث التحكيم فخرجت طائفة من أتباع سيدنا علي على علي فكفروا علي ومعاوية وعمر وابو موسى الاشعري كفروا معظم الصحابه اللي هم الخوارج اللي هم خرج من تحت عباءتهم جماعه التكفير والهجره دول اللي خربوها صلوا على رسول الله كفروا حتى سيدنا علي واعتزلوا 24 ألف خارجي الحرورية نزلوا في مكان اسمه حروراء ابن عباس لبس أغلى ما عنده من الثياب وقال أذن لي يا أمير المؤمنين أن أكلمهم أناظرهم قال أخشى عليك أن يقتلوك قال لا تخشى علي فذهب إليهم عبد الله بن عباس يقول فرأيتهم من أعظم الناس اجتهادا في العبادة علامة الصلاة قد كده قرآن وشوشهم صفرة من الصيام المصيبة ان كل فرقة ضالة تحسب انها على الحق فسألهم قالوا ماذا جاء بك قال اخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله وعلى ختنه واول من امن به قولوا لي علم مختلفين على سيدنا علي ليه قال بعضهم لا تكلموه وقال بعضهم بل نسمع قالوا ننقم عليه ثلاثا انه حكم الرجال عمرو بن العاص وابو موسى الاشعري وربنا قال ان الحكم الا لله قال وماذا قال وقاتل ولم يسب ولم يغنم فلئن كانوا كفار يعني الذين قاتلهم فقد حلت اموالهم وإن كانوا مؤمنين فقد حرمت عليه دماؤهم ما خدش غنيمة ليه قال والثالثة قالوا صلوا على رسول الله يعني لم يسبي ولم يأسر ها؟ آه، محى عفوا لفظة أمير المؤمنين في الصلح مع معاوية قالوا قال ع- ع- ابن عباس ولو أقمت عليكم الحجة تطاوعوني قالوا أي نعم قال أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله فإن الله حكم الرجال في دينه عندما قال فوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى أن قال يحكم به ذوى ها، عدل منكم أناشدكم بالله أحكم الرجال في حقن الدماء والأعراض أم حق أم حكم الرجال في ثمن أرنب قالوا في الدماء والأعراض قال خرجت من الأولى قال خرجت قالوا خرجت قال وأما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم أتحبون أن يسبي أمكم عائشة موقعة الجمل فوالله إن قلتم ليست أم المؤمنين كفرتم بذلك وإن قلتم أم المؤمنين وكان يسبيها كفرتم بذلك فربنا قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه إيه؟ أمهاتهم خرقت من الثانية قالوا خرقت قال وأما محوه للفظة أمير المؤمنين فإن النبي عند صلح الحديبية قال لعلي اكتب هذا ما قاضى عليه رسول الله محمد أهل مكة قالوا لو نعلم أنك رسول لاتبعناك امحوها واكتب محمد بن عبد الله على ذلك أفتنقمون هذا على علي فسكتوا قال خرجت من الثالثة قالوا خرجت هم كانوا كام بقى أربعة وعشرين ألف فرجع منهم معه تائبا عشرين ألف شوف العالم اللي بيناقش ويناظر ويقيم الحجة ويأخذ بحجج الناس حتى لا يسقطوا في الهاوية ويأخذ بأيديهم ليخرجهم من ظلمة الضلالة إلى نور الحق والهداية صلوا على رسول الله أفحم الخوارج وأقام عليهم الحجة رضي الله عنه وأرضاه وعمر ابن عباس عمر وفي آخر حياته أصيب بالعمى تعمى فجاء له الذين ينقبون العيون ليسيلون الماء اللي هو سبب في العمى قالوا نعالجك ولن تصلي خمسة أيام يعني قائما صلي وانت نايم قال لا أبدا رفض انه يصلي وهو نايم وع- وبصر هيرجع البصر هيرجع قال لا بعضهم غمزه من أعدائه بأنه أعمى فرد عليه وقال إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأثور والعبرة مش عبرة بصر العبرة عبرة البصيرة إن ربنا أخذ مني البصر فقد نور لي البصيرة ما أهل النار ربنا قال عنهم ولهم أعين أه لا يبصرون به وشبههم إن هم بهايم فهم كالأنعام وبعدين قال لا ده تحت البهايم بشوية بل هم إيه أضل ده واحد ودنه قد كده بوق ميكروفون ولا يسمع بها إلا الباطل نظروا ستة على 600 ما يشوفش غير الحرام صلوا على رسول الله عمر بن عباس ومن مواقفه التي لا تنسى كرمه مع أبي أيوب الأنصاري أبو أيوب رايح لابن عباس قال له كنت عند معاوية وسألته أن يعطني فلم أجد منه ما أحب قال تعالى والله لأفعلن بك ما فعلت برسول الله محمد وأبو أيوب اللي استضاف النبي ستة أشهر عند قدومه إلى المدينة راح ابن عباس مديله أربعين ألف درهم وعشرين مملوك وقال بيتي هذا خرقت منه فهو لك شوف الكرم شوف كرمه وعلمه وجهاده ومناظرته وإفحام المعاندين عمر طويلا ونزل به الموت رضي الله عنه وهو بالطائف ولما حمل ليوضع في اللحم آه الإمام الذهبي ذكر في سير أعلام النبلاء أمر عجيب جدا لكنه قال وهذه قضية متواترة وهذا أورده الهيثمي أيضا والطبراني وقال رجاله رجال الصحيح قالوا إيه هما شايلينه عشان يدفنوه جاء طائر لم يرى على خلقته طائر غريب جدا ما تشافش قبل كده الكلام ده مش حواديت ولا حكاوي ده كلام مسند طائر ودخل في نعشه ولم يرى خارجا منه فلما دفن تليت هذه الآية سمعوها من القبر خلاص حطوا التراب سمعوا صوت بيقرأ آية خارج من القبر يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر على هذا مات ابن عباس رضي الله عنه وكان قد تجاوز الثمانين ودفن بالطائف رضي الله عنه وأرضاه وجعل الفردوس مثواه ونسأل ربنا عز وجل أن يطيب ثراه وأن يحشرنا معه تحت لواء النبي محمد كما آمنا به ولم نره إن شاء الله الدرس القادم بقى نفصل هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس إن شاء الله ما كده خلصنا فين الأسئلة توفي والد أخ لنا في الله نسأل نرجو الدعاء اللهم تجاوز عنه ووسع مدخله وأفسح له في قبره مد البصر ونور له فيه وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله إخواننا احنا وجدنا أخ وجد 20 جنيه أنا كده غلطان يعني اه احنا قلنا وخلاص بقى اخ وجد 20 جنيه في دورة المياه فاللي ضاعت منه فلوس يجي لنا فيقول لي الفلوس كام؟ الأمارة ما هذه اللي أنا وقعت فيها يعني هي تقول لي لونها حمراء ولا خضراء ولا ايه بالظبط؟ وانت وضميرك مفيش حد ده مفيش حد خلاص هنحطها لتعمير المسجد انا ما عدتش الم تبرعات المستشفى خلاص انا كل دروسي فلوس لتعمير المسجد بس كل حضرتك قلت ان قراءة القرآن في السرادقات ووهب ثواب للميت هذه بدعة وقرأت في كتاب واحد من أهل العلم نحسبه على الخير على الخير آه وإياك ربنا يجزيه خير انه قال انه لا باس ان يجلس المسلم في المسجد او في بيته فيقرا القران ثم يوهب ثوابه للميت. آه انا بسالك سؤال اهو اديك نقلت لي كلامه هل هل هذا بدليل؟ جاب دليل؟ كاتب انشا قال لا باس ايه لا باس؟ ايه الدليل؟ قل لي قران قل لي سنه قل لي قول امام قل لي قول صحابي انا بسالك النبي عملها مره واحده في حياته ولو مره يقرأ القرآن ويتوسل إلى الله أن يرحم المتوفى يتوسل إلى الله بأن يقدم لنفسه عمل صالح يجوز التوسل بعمل من أعمالك الصالحة تظن أن ربنا تقبلها منك زي الثلاثة اللي اتحبسوا في الغار وكل واحد توسل بقى. بس لفة لفة طويلة قوي لفة طويلة قوي لكن المعنى ده كويس المعنى ده مقبول مالها ولقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة دليل على جواز قراءة القرآن ووهب وهب ثواب المتوفى لا يا سيدنا لا آه. أنت ما تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة عشان الميت أنت تقرأها لأنها صلاة والنبي قال لا صلاة إلا بأم إيه الكتاب ماشي يا حاج ف لا أنا صح